نشدو الدنيا فرحا معنا مسجد الحسين ببورسعيد يقدم لكم سلسلة تربوية بعنوان إصلاحات قبل شهر الرحمات إصلاحات قبل شهر الرحمات لفضيلة الشيخ هاني حلمي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف ثم أما بعد فأسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتي نفسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا اللهم كما حسنت خلقنا فحسن اللهم خلقنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ما منا من أحد إلا وفيه آفات وعيوب يحتاج أن يتزكى أن يتطهر منها خلق الله عز وجل هذا الإنسان وصفه في القرآن بأوصاف عديدة كلها يحتاج إلى هذا الدواء من التزكية ربنا وصف الإنسان بأنه قتور بخيل بأنه كنود يعرف ويأخذ وينكر بأنه ظلوم بأنه جهول بأنه يئوس بأنه قنوط المشاكل دي فينا البني آدم مننا المخلوق ده قبل ما يدخل الإيمان في القلب بيبقى فيه المشاكل دي ووظيفة من أهم وأخطر وظائف النبي صلى الله عليه وسلم وورثة الأنبياء من بعده هي وظيفة التزكية قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى كما أخبر على لسان إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام لما سأل الله عز وجل ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم لما ربنا أجاب الدعوة رتب الأمر مش على الترتيب اللي دعا به إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة يعني هم لما رتبوا قالوا إيه يا رب ابعث في آخر هذا الزمان النبي الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم يعمل لهم ثلاث حاجات يتلو عليهم الآيات أدي القرآن ويعلمهم الكتاب ويفهمهم ما يتلو عليهم من القرآن وكمان يبقى هناك منهج عملي وتطبيق السنة يفهمهم الكلام ده يعلمهم الكتاب والحكمة السنة ويطهرهم وينقيهم لما جاء بعد ذلك استجابة الله لدعاء الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام جاء بترتيب تاني قال لا يتلو عليهم آيات الأول هيبقى القرآن وبعدين التزكية وبعدين يجي العلم يبقى التزكية اللي هي الربانية اللي احنا عايزين نوصل لها التربية ان انت تتطهر حقا من آفاتك وتتحلى حقا بحسن الخلق وتتحقق من ذلك بأمور حنتدارسها لو وصلت لهذا هذا هو العبد الرباني ايه بقى العبد الرباني العبد الذي رباه الرب تبارك وتعالى ربنا سمى نفسه رب ليه لأنه يربي عباده الله الرب يربينا ويهذبنا وعشان توصل للربانية دي يقول لك ابن الجوزي كلام جميل قوي يقول لك ولا تصلح الربانية إلا لمن ربى نية ربانية واخد بالك فيقول لك ايه لا تصلح الربانية ما تبقاش كده عبد رباني تنسب إلى ربك تبارك وتعالى ما يتقالش عليك رباني حتى تربي نية وقبل ما هتربي نية هتربي نفسك قبليها طبعا ويقول لك ايه قال ابن عباس الرباني هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره عايزين ناخد السلم صح ما تهجمش على طول كده عايز تبقى عندك معلومات وتبقى كذا وكذا وانت اصلا من جوه تعبان وانت من جوه اصلا مليان افات فعلم ايه اللي هينزل على قلب مش طاهر وثمرة ايه اللي هتطلع من ارض تعبانة ارمي فيها بذور زي ما انت عايز لكن الثمرة معطوبة لان الارض ما اتحرثتش صح ما اتنضفتش صح فلازم نطهر وننظف اصل الارض دي اللي هي القلب اللي هو تزكية النفس واصلاح القلب يبقى احنا عايزين نوصل لهذه التزكية طيب يبقى احنا اخذنا اول حاجة ان التزكية اولا التزكية اولا اه والله التزكية اولا التزكية هو بنص القرآن قبل العلم قبل العلم قبل يعلمهم الكتاب والحكمة وإيه كمان لسه قارئين دلوقتي سورة النازعات لما ربنا نادى سيدنا موسى فقل هل لك إلى أن إبه تزكى وبعدين وأهديك إلى ربك فإيه فتخشى العلماء قالوا لنا إنما العلم الخشية أي إنما ثمرة العلم الإيه الخشية إنما يخشى الله من عباده العلماء الترتيب مش إزاي عايزين نصلح فرعون اعتبر فرعون ده بقى كل المشاكل اللي فيك اعتبرها كده ماشي لو واحد عنده قلب والعياذ بالله ولا قلب فرعون قلب طاغي هتقول لي طب ليه بس كده من الأول ليه بس تشبهنا بفرعون أعوذ بالله ما هو خد بالك ما هو اذهب إلى فرعون إنه إيه طغى طب وربنا بيقول إن الإنسان لا إيه آه يعني كل واحد عنده كده نزعة فرعونية بتتفرعن شوية بتحس بنفسك شوية آه شوية عجب كده شوية آه منظرة شوية إحساس بالنفس ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه إعجاب المرء بعمله طب نعمل ايه بقى في النزعة الفرعونية اللي بتبقى في البني ادمين دي قال لك الطغيان ده محتاج واحد فقل هل لك الى ان تزكى وبعدين هداية والهداية دي لا تكون الا بالعلم وبعدين ثمرة العلم الخشية يبقى تزكية زائد علم تساوي هداية وخشية يبقى التزكية ايه اولا طيب ايه كمان ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن موضوع التزكية ده قال لنا ان النفس البشرية فيها كده نزوع للفجور اوعى تقول لي انا مش كده اوعى تقول لي انا مش كده ربنا قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها بعد ما جاء قسم بثمان أشياء والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس تمن أقسام أقسم بتمن حاجات على إيه بقى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فعشان يقرر هذا المعنى جاء بثمانية أقسام على خطورة الموضوع ده إن كل واحد مننا عنده نزعة للفجور وعنده برضه نزعة للإيه؟ للتقوى الشاطر فينا الماهر منا الإنسان المتربي صح الإنسان اللي هيبقى رباني هو اللي بيخلي التقوى تغلب الفجور يخلي التقوى تغلب الفجور عشان كده قال قد أفلح من زكاها يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى يبقى ده كله بيقرر أهمية التربية أهمية التزكية سمها كيفما شئت كل واحد مننا محتاج الجرعة دي محتاج الوصفة دي كلنا بل إن مفتاح دخول الجنة مش هتخش الجنة إلا بالتزكية ونهى النفس عن الهوى وانت عمرك ما هتنهى نفسك عن الهوى إلا بالتزكية يبقى لازم بإيه بالتربية دي ان انت تبتدي تقول اه انا عصبي انا بضيع وقت كتير قوي رغاي انا عندي فضول الكلام انا عندي فضول في المنام انا عندي فضول في الاختلاط بين الناس وبحب بقى عشري قوي واقعد في الكلام ده اضيع وقت للصبح اه انا عندي المشكله دي لا انا فعلا عندي حته ساعات بتفرعن كده معرفش اه انا بتاع مزاجي قوي اللي بيجي على مزاجي بعمله جايه مطلبه معايا احضر الدرس احضره ما احضروش عنه ما اتحضر عادي خالص ما عنديش مشكله اللي بيجي على مزاجي بعمله عندي مشكله الهوى دي اتباع الهوى اه انا باحبط بسرعه قوي يئوس فعلا صح انا لما باجي بتعلق بحد بتعلق بيه قوي لما بحب بحب جدا ولما بقلب بقلب خالص اه انا عندي فعلا المشكله دي اه الافات دي كل واحد مننا بقى عنده كده سجل من هذه الإشكاليات فاحنا محتاجين نبتدي نحط المشاكل دي ونبتدي نقول اه المشكلة دي خطورتها ايه عشان تبعد عنها لانك انت لو عارف ان المشكلة اللي قدامك دي والعياذ بالله اخطر عليك من السرطان لا لا لا انا ما بهدلش نفسي انا ما ضيعش نفسي فلما تبقى عارف خطورتها وتعرف مظاهرها لان ممكن لما هنيجي ندرس افات معينه ممكن قبل الدرس تحلف لي بالله العظيم ان انت بعيد عن المشكله دي واول ما هنيجي نتكلم عن مظاهر الافه دي هتكتشف انها فيك وانت مش واخد بالك لان الامراض دي امراض القلوب دي خفيه قوي ما بتبانش خالص قلت لك ده فيها امراض اتوصفت بان ذره منها يحرم عليك الجنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة مش هيهوب ناحية الجنة مش هيشم ريحة الجنة لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فعشان كده تعالوا بقى كده فهمنا خطورة وأهمية موضوع التزكية والتربية ومن هنا أنشئت هذه المدرسة المدرسة الربانية اللي الشيء الأساسي فيها هو تربية الناس على الخلق الحسن الأساس فيها إن الناس ترجع لربنا ونوصل للعباد الربانيين عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا أول أوصافهم إيه أخلاق أول أوصافهم ما ابتداش بالصلاة ما ابتداش بالامر بالمعروف والنهي عن منكر ما ابتداش بالجهاد في سبيل الله اول اوصافهم لما بيمشوا مع الناس ولما بيتعاملوا مع الناس بيتعاملوا بخلق حسن هين لين سهل قريب فيحرمه الله على النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هونا وايه كمان بيبانوا في المعاملات واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامة متربيين مسلمين بجد أخلاقهم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي أخلاقه القرآن هو ده اللي احنا عايزين نوصل له من خلال هذه المدرسة المقرر ابتداء انه يكون الافتتاح الرسمي الشهر القادم وان فضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يكون هو الذي يفتتح هذه المدرسة وان الدورة دي دورة تمهيدية لها في اواخر الأس- الشهر القادم ان شاء الله وانه يتبنى المسجد هذه المدرسة بأش- بالاقسام الخاصة بها لان هي مش بس تربية قسم التربية ده قسم فيها لكن فيها مقرر في العقيدة والفقه ومقرر في السيرة ومقرر في القرآن والتفسير لكن الاساس ان العلم ده كله عشان حاجة واحدة لتتهذب به لا لتتفرعن به عشان تتربى بيه عشان يكسرك عشان يعلمك ازاي تبقى بجد تصل لدرجة العباد الصالحين حقا هو ده التصور المبدئي هنحاول خلال هذا الشهر لغاية ما يحصل بقى الافتتاح الرسمي ده ونتكلم بمقررات المدرسة ونبتدي ناخد أسماء الناس والموضوع هيمشي بشكل منظم جدا وما فيهوش أدنى أدنى شيء من الارتجال لأنه المسألة ليها أبعاد كثيرة جدا وليها تنظيم خاص ومقررات محددة ومتون معينة وإجازات خاصة لمن يكون حاذقا ماهرا في ذلك هنبتدي نمهد بموضوع التزكية ده وأصوله وإزاي نتربى تربية إيمانية حقيقية شوفوا موضوع التزكية بيقوم على ثلاث حاجات ابتدي بقى ركز معايا هنبتدي نخش في الشغل اهو بيقوم على كام حاجة ثلاث حاجات واحد سميها تخلية سميها تصفية سميها معالجة للآفات سميها كما تشاء تخلية تصفية معالجة للآفات دي الحاجة الأولانية لازم في الأول أحرث الأرض أطهرها جميل الأمر الثاني القاعدة في التربية بتقول شيل وحط انزع وازرع شيل وحط خلاص هو دلوقتي اتفقنا انه الآفة عجب ان الآفة كبر الآفة حب للدنيا الآفة فضول الكلام وتضييع وآفات لسان من كذب وغيبة ونميمة و... إلى آخره طب هعمل إيه طب هبتدي أشيل الكذب وأحط صدق أشيل الكبر وأحط تواضع ما ينفعش أشيل من غير ما أحط ما ينفعش القلب يبقى فاضي ما ينفعش يبقى أول حاجة إيه تصفية تخلية والامر الثاني بيسموه بقى تحليه او تخلق يعني ايه هتخلق بخلق التواضع هبقى بعد ما كنت غضوب ابقى حليم بعد ما بقيت كنت عصبي ونرفز و و و بقى عندي حلم وانا بقى عندي معاني عاليه قوي يبقى بعد ما كنت عندي بخل شوية وحرص حبتين وبخاف قوي على الدنيا بدأ يبقى عندي كرم وجود يبقى بتشيل وبتحط كويس جدا لغاية هنا خلاص كده الموضوع تخلية وتحلية تصفية وتخلق أيا ما كان المصطلحات طب ايه رقم ثلاثة قال لك يا سلام وانت تتساب كده من غير ما تعرف انت ماشي صح ولا لأ مين قال لك ان انت ماشي صح ففي حاجة اسمها ايه بقى رقم ثلاثة تحقق رقم ثلاثة ايه تحقق يعني ايه تحقق انا عايز اتأكد ان انت ماشي صح اعرفها ازاي دي قال لك بحاجتين بحاجتين تعرف انت بتتربى صح انت ماشي في السكة الصح سكة التزكية سكة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا طب ايه بقى التحقق قال لك واحد لسانك اتنين معاملاتك مع الناس يبقى المراية اللي بتشوف فيها هم؟ أنا دلوقتي بقالي شهر في المدرسة عايز أعرف أنا ماشي صح ولا لأ يبتدي الناس تقول لك آه خيركم من أهدى إلي عيوبي الناس تبتدي تقول لك أنت اتغيرت لا لا لا إيه ده لا أنت فيك حاجة غريبة إيه اللي حصل ايه يا جماعه ما انا انا زي ما انا لا لا لا انت ما كنتش كده ايه ده ايه الهدوء اللي نزل عليك ده ايه السكينه اللي نزلت عليك دي ايه اللي حصل اه آه، آه. مخالطتك بالناس تكشفك عيون الناس تكشفك خيركم من اهدى الي وصلت ايه كمان لسانك يكشفك اللي يبتدي يقول لك أنا عندي لدي أصل إنجازاتي أنا أنا أنا أنا أنا أعرف على طول إن لسانه كشف إنه عنده عجب أو كبر اللي طول الوقت قاعد بيتكلم على آه، الدنيا واللي في الدنيا ومشاكل الدنيا واخبار الدنيا واحوال الدنيا ده على طول اعرف انه عنده مشكله في حب الدنيا حتى ولو بيذمها حتى لو يقول لك اعوذ بالله من الدنيا آه، ايه في الدنيا ايه الدنيا يا ابني طالما انت الدنيا دي مش شغلاك والدنيا دي مش في قلبك بتتكلم عنها ليه بعض الصالحين قالوا قال لهم كده قال تذكرون شيء او لا شيء الدنيا عندكم حاجة ولا مش حاجة قالوا لا خالص مش حاجة قال فلما تذكرون لا حاجة طالما هي مش حاجة بتتكلموا في حاجة فارغة ليه طالما هي فارغة حتى ولو بتذمها فتبان في لسانك ربنا اللي قال كده ولتعرفنهم في لحن القول يبقى التحقق بيتحقق بايه بقى معاملتك مع الناس وده كلام العامه لما تلاقيه يقول لك ايه يقول لك الانسان ده متدين لا ده يعرف ربنا لا لا لا انا اتعاملت معاه صراحه ادب واخلاق الناس كلها تتشكر فيه فبيبتدي الناس بتعرف الكلام ده بالمعاملات يقول لك لو ده متدين بجد بيصلي بجد وصلاته تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وبتبقى فعلا صلاه حقيقيه بيبان في اخلاقه اخلاقك تبقى كذا فطالما الناس شايفين غير كده يبقى احنا عندنا أزمة في الدين أزمة في التدين أزمة في الالتزام أزمة في الصلاح يبقى في المعاملات بيبان وفي لسانك بيبان طيب لو ركزنا كده في ضوء الكلام ده هنلاقي القصة كلها في حتة الأخلاق القصة كلها فين سوء خلق وحسن خلق الموضوع كله هنا في آفات بتطلع في صورة مظاهر لسوء الخلق تلاقيه مكشر وغضوب ومتأفف وبيتكلم كده يعني ايه المنظرة دي كلها وخلاص ايه يا سيدي يا ارض تهدي ما عليك ادي في ايه يعني واضح قوي سوء اخلاقه بين في مظاهر محددة من سوء الخلق واتفقنا ان المشكلة ان الآفة خفية لكن بتطلع في صور معينة بتقول ان انت كده لان اللي ما بيصليش واضح ان هو ما بيصليش فدي مشكلته واضحة اللي بيشرب سجاير معروف انه بيشرب سجاير اللي ماشي مع بنات انما بقى المشكلة في التاني ان الآفة جوه ومحدش يعرف يشخصها إلا واحد متربي صح آه خد بالك بقى عشان أنت عندك كبر خد بالك بقى عشان أنت عندك رياء آه خد بالك بقى عشان أنت عندك اعتداد بنفسك خد بالك بقى عشان الدنيا واكلة قلبك كده ايه عايزة واحد ناقد بصير واحد فاهم قوي علم آفات النفوس ده يجيبك يقول لك لو عندك مشكلة من المشاكل دي حط ايدك على الخطر تعالوا نعدد كده بعض مظاهر سوء الخلق وانا هتكلم وقلت لكم هنتكلم ازاي صح وغلط بينك وبين نفسك يعني اقعد معايا كده هل انت كذلك واجمع معايا شوية مشاكل فيك ولا مش فيك تعالى ناخدها بشكل مجمل في البداية أولا هل أنت فظ غليظ القلب قاسي هتقول لي يعني لا لا أنا حنين جدا وطيب وابن حلال وما فيش عندي كده لا لما بتحكم على حد انت حكمك عادة يعني لو حد خاصمك بيبان هنا بقى بتبقى عامل ازاي تبقى شديد وفظ وشديد عليه وغليظ عليه وتقول لي ده من باب إعلاء كلمة الله في الأرض ولا أنت رحيم ولا أنت لين القلب ولا أنت لما بتشوف واحد عنده مشكلة من المشاكل دي تبتدي تقول لعله وتعتذر له وتقول أخي العاصي يعني إحنا الاثنين هو عنده مشكلة في كذا وأنا عندي مشاكل في حاجات تانية بتتعامل ازاي في اول حاجة ربنا قال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فهل أنت لا تؤلف هل أنت لا تتراخى يعني تلين في معاملة الناس هل أحيانا كثيرة يصدر على لسانك عبارات شديدة وفجة ونابية و- في التعامل مع الناس إن كنت كذلك فاعلم أن هذا من سوء الخلق اتنين هل أنت من أهل العبوس وتقطيب الجبين عارفين اللي قافلينها 88 و111 و... هو عامل كده وهذا هو الدين هو كده أنا كده مركز أنا كده هو ده الدين ما بحبش الهزار أنا ما بحبش كده فهو عامل كده مع الناس إيه ده كل الناس ضايعة هلك الناس فعامل معاهم كده لانه لو عمل غير كده بيحس ان هو متسامح ومتساهل وان ده يفارق التدين الحق لو انت عندك المشكله دي لا تعرف التبسم ولا اللباقه ولا البشر ولا الطلاقه تنظر للناس كما قال الله ويل لكل همزه لمزه بص للناس كده وانت ايه يعني مش عارف الناس ما بقاش فيه خلاص اخلاق ولا بقى فيه دين ولا بقى فيه اي حاجه وترمقهم بغيظ وحقد لا لذنب ارتكبوه ولا لخطأ فعلوه وإنما هكذا طبعك وبعد كده تروح سابغ المعاملات دي بأنها دين وإن ده إن دل على شيء فإنما يدل على قوة التزامك والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة يا أخي اتصدق على الناس بالابتسامة يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابي تبسم ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمر يقول لك كده ما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتبسم في وجهه يبقى إيه مش معنى كذا هذا من سوء الخلق لا من حسن الخلق ثلاثة هل أنت سريع الغضب آه الشيطان آه الغضب النرفزة العصبية الجمرة من النار دي واحيانا برضو تروح انت حاطط عليها صبغه كده اسمها برضو ايه الغضب لله وانت في الواقع غضبان لنفسك لو غضبان لربنا ده انت م- ممتاز رائع بس انا بخاف من ايه من ان انت بتقعد تحورها على نفسك بتخادع نفسك انت مش غضبان لله انت غضبان لنفسك انت غضبان ليك انا فلما حد بيدوس لك على طرف ليلته بيضه اللي هيدوس لك على طرف هتعرف بقى ترد له الكيل بمكيالين باربعه بعشره احنا مش قليلين في البلد انت فاهم ان احنا هفيه ولا ايه مين ده وانت بتعتبر ده بقى ايه قوه وبأس وشده واحنا بكده اشداء اقوياء والمؤمن القوي خير يعني برضو لازم تحط لها ايه في الاخر خالص حاجه كده عشان تمشيها يعني آه هذا إن دل على شيء يدل على أن قلبك لم يشرب السكينة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب السريع الغضب ده مشكل قال لك الناس في الغضب أربعة واحد سريع الغضب سريع الرضا يعني اذا ما كنتش قادر تعمل حاجه في سرعه الغضب دي خالص يبقى اقل حاجه بتغضب بسرعه بس بايه بتهدى بسرعه قال لك هذا لا له ولا عليه عكسه بطيء الغضب حليم جدا بس برضه بطيء الرضا برضه قال لك ايه دي بدي عندنا بقى واحد اسوا واحد في الدنيا سريع الغضب بطيء الرضا يعني تقعد تتحايل فيه خلاص يا عم ابوس ايدك خلصنا انا اسف انا غلطت خلاص بقى ارضى بقى سيدنا الامام الشافعي كان يقول من استرضي فلم يرضى فهو شيطان يعني ايه غلط مراته غلطت في حقه في حاجه هو سريع الغضب تقعد ترد فيه تبوس ايديه ورجليه ولا الهوى يقعدها كده يقول لك بربيها يا عم لا خليك سريع الغضب بطيء ما تخلكش بطيء الايه الرضا على الاقل تبقى سريع الرضا لو بقيت كده أفضل واحد بقى بطيء الغضب سريع الرضا ده لما بيغضب بيغضب بي يا يعني خلاص انت جبته اخره فعلا يعني يقول لك انت اغضبته ده من احلم الناس ده انت فعلا يعني دست عليه على الاخر لانه ما بيغضبش بسرعه ولما بيرضى بيرضى في ساعتها بطيء الغضب هم؟ سريع الرضا انت من الناس العصبيين دول الغضب ده ملاك كل شر لا تغضب لا تغضب لا تغضب فايه اخبارك في النرفزه والعصبيه طيب هذا ليس من شدتك انما الشده كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالصرعه مش الشديد اللي يمسك واحد يخ- يجيبه كتاب في ثانيه انما الشديد من يملك نفسه عند الغضب يبقى هو ده الدين وهي دي الاخلاق اربعه هل اذا وبخت انسانا او لمت انسانا او عاتبت انسانا تبالغ في ذلك اللي هو ايه بقى انت بقى تقعد ايه لو حد غلط في حاجه تقعد تلوم فيه وتعاتب فيه وتعاتب فيه وتوبخ فيه وليه تعمل كده وعشان ايه يحصل كده يحصل كتير قوي بقى ما بين الازواج الاشياء دي طب وانا كنت عملت لك ايه هو ليه يحصل كذا وتقعد بقى ايه المعنى ده قالوا واحفظ معايا من عرف الله يعمل ثلاث حاجات لا يحاسب لا يعاقب لا يعاتب أقول تاني من عرف الله لا يحاسب وانت في معاملتك مع مراتك المتجوزين وانت في معاملتك مع ابنك وانت معاملتك مع اخواتك ما تمسكش على الواحدة اللي بيمسك على الواحدة ده ما يبقاش فهم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة الناس شوف كده في قصة التحريم سورة التحريم لما زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حفصة وعائشة اتفقا على انه لو النبي صلى الله عليه وسلم جه من ناحية بيت زينب آه، كل واحدة تقول ايه ده آه، ريحة بقك جايبة ريحة وحشة قوي إيه انت انت اكلت مغافير انا ما انا ما اكلتش أنا اكلت عسل فكل ايه ده ايه ده ريحه فمك صعبه جدا عشان النبي ايه صلى الله عليه وسلم هم ايه بيروح عند السيده زينب وبيعجبوا قوي اكله العسل اللي هناك فهم متضايقين فعملوا الايه عملوا المشكله دي فكل واحده تعافت عشان ي- تعافى النبي صلى الله عليه وسلم من عندها لغايه ما النبي صلى الله عليه وسلم حلف على نفسه ما يشرب ولا ياكل من الايه العسل ده فأنزل القرآن لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك عشان ايه تحرم حاجة ربنا حلها عليك عشان عائشة تبقى راضية عنك وحفصة راضية عنك انت بتبتغي مرضات أزواجك وحاشاه صلى الله عليه وسلم بس تربية بقى ادي تربية ربنا سبحانه وتعالى بص بقى بص التربية هنا فين بقى في حتة المعاتبة والكلام ده ربنا يقول ايه وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بص القرآن الأول ما ما نزلش عليه وإذ أصر النبي إلى حفصة وإلى عائشة حديثا لا بي إيه بيكني عنه بعض أزواجه حديثا عشان ما باله أقوام تربية دي برضه إنك لما بتيجي بتتكلم بتنقد حاجة ما تقعدش تمسك بقى إيه على الكلمة قال لها إيه خلاص ده بيني وبينك وأنا مش هشرب عسل تاني عندها وإذ أصر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به يعني هو قال لها ما تقوليش فقالت وأظهره الله عليه بص بقى النبي عمل ايه صلى الله عليه وسلم عرف بعضه وأعرض عن بعض يعني جبريل نزل حكى له قصة من الألف إلى الياء ما جابش بقى كل واحدة منهم وقال لها تعالي بقى يحصل كده ادي بقى المعاتبة والمحاسبة والايه المعاتبة دي اه بقى يحصل كده وكده وكده وكده وكمان وحصل وجرى ما عملش بقى كده انما عمل ايه قال لها بقى حصل كذا كذا وراح ملخص الموضوع وما حكالهاش بقى وقعدت اليوم الفلاني وقلت لما يجي تبقى تقولي رحمة غفير والتاني وانت بص خدت بالك انما عمل ايه عرف بعضه واعرض عن بعض ما حكاش كل حاجه هي دي لا يحاسب لا يعاتب لا يعاقب إنما اللبيب تكفيه الإشارة يعني بس إيه أنت بيفهمها أنا فاهم بس كده من باب إيه خدي بالك بلاش كده بعد كده بس الراجل اللي بيعمل كده في بيته هو أجدع راجل اللي عارف يمشي بيته صح إنما اللي بيقعد ماسك لها طول النهار والليل مش أنا قلت كذا ما حصلش كذا أهو ده عنده مشكلة ويفهم إن ده كده رجولة وإن دي كده إيه أنا سبع سي السيد يا باشا في البيت اوعى هو فاهم كده لا يا عم هذا من سوء الخلق حد بقى مصدق ان دي سوء خلق اه ده من سوء الخلق انه ايه المبالغه في اللوم والعتاب والتوبيخ يبقى انت من طرف خفي كده عرف بعضه واعرض عن بعض خمسه اه المرض اللي لسه قايلين اخطر امراض القلوب هو انت لما بتسمع درس حديث ايه معلومه في دينك وعرفت ان الحق انك تبقى تعمل كذا وبعدين يجي يقول لك انت ليه ما بتعملش كذا وكذا انت ليه فتقعد تقول ايه آه اصل ما ينفعش ليه ما ينفعش آه الوضع بقى والبلد والناس وال... وانا لسه مش متدين قوي واصلي الموضوع خد بالك بقى واحد وقول لي ايه المشكله في كده واحد قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم بعدين حطوا اكل فراح حاطط ايده الشمال وكل ايه المشكله لا الادب ان انت تاكل بيمينك زي ما النبي معلمنا صلى الله عليه وسلم حتى العلماء نفسهم يقول لك هو الاكل باليمين سنه ولا فرض الاصل انه سنه يعني فيها ايه ما ياكل بالشمال يعني يعني اه الحسن كويس التيامن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ان هو كان يحب التيامن الصحابه قالوا لنا ان النبي كان بيحب ايه استخدام ايده اليمين في الحاجات اللي فيها الخير تمام فياكل بيمينه فقال له كل بيمينك ماشي التاني قال له ايه بقى هو ده اللي يفهمك اداء الخطر ده ويفهمك قد ايه احنا مش واخدين بالنا قال لا استطيع مش قادر صراحة ليه يعني فرقت ايه من ايدي دي خلاص خليها باليمين خلاص يعني الدين كله بقى كده خلاص الدين كله اتلخص في ايدك اليمين وايدك الشمال يا عم في حاجات اخطر من كده انت مش شايف المشاكل اللي في البلد وقفتوها كلها على الشمال واليمين قال ايه لما تيجي تدخل المسجد تدخل برجلك اليمين ولما تخرج تخرج برجلك الشمال وقال ايه لما تيجي تدخل الحمام تروح داخل بيدك الشمال ولما تيجي يا عم بقى حرام عليكم هو الدين بقى كده بالراحة علينا شوية عايزين الدين الدين المعاملة الدين الأخلاق ما اه والله العظيم انت بتقول صح والدين برضو كده والدين برضو اللي عمله النبي ادخلوا في السلم كافة صلى الله عليه وسلم فايه القصة قال له كل بيمينك قال له لا حكل بشمالي لا استطيع فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني لا استطعت يعني يا رب لو كان بيقول الكلام ده كبر مش ضعف فعلا مش قادر وانما مكسل انما يعني خلاص كده ها لو كان كده يا رب ما يرفع ايده دي تاني تتشل ايده لا استطعت فما رفعها الى فيه قط شلت يده ليه يا عم قال لك لانه قالها كبرا خفت بقى من الكبر ولا لا في حاجات قد ايه تعرفها وبتقول فيها لا استطيع ما تلبسي زي ما النبي وصانا زي ما امهات المؤمنين كانت كانت لا استطيع طب ما تتعلم قران وتيجي المسجد ولا ان تتعلم ايتين خير لك من ناقتين لا استطيع ما تصلي السنه وتخليك جدع واللي بيصلي السنه دي ويصلي 12 ركعه كل يوم سنه بتبني له بيت في الجنه لا استطيع ما تخلي اخلاقك اخلاق النبي وتخليك كده كويس وكريم وحليم وتبقى كذا وتبقى كذا لا استطيع آه لو بتقولها كده ذرة من كلمتين دول تحرم عليك الجنة والله العظيم وتخلي ربنا يكرهك وانت تقعد تضربها لا- اخماس في سداس وتقول لي ما اعرفش ايه اللي بيحصل عندك ذره كبر وانت مش داري يا عم قال الله انه لا يحب المستكبرين قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر والكبر ده بقى بيبتلى بيه اللي هو شايف نفسه قوي انا انا راجل بطلب العلم بقى لي 25 سنه فانت مين انت عشان تكلمني مين انت جاي تتنطط عليا انا اخر الزمن لا حول ولا قوه الا بالله هزلت يا اخي هزلت والله شايف نفسه قوي انا راجل فاهم في كذا كذا كذا انت اللي جاي تكلمني ايش عرفك انت في الكلام ده احنا اللي فاهمين انت اللي مش فاهم حاجه اوه شايف نفسه وبيحتقر الناس الكبر بطر الحق اي دفع الحق زي صاحبنا بتاع لا استطيع وايه بقى وغمط الناس اي احتقار الناس عندك المشكله دي لو عندك المشكله دي تبقى خطر قوي قوي قوي بتبان فين لو حد نصحك ايه اخبارك النصيحه اصلا بتلدع بت... يعني ايه انت جاي تقول لي ايه يعني انا كنت بس والله وبرفق وبحكمه وجميل قوي بس كان عليا بس يا شيخ والله كلمه يعني انت اخويا وحبيبي وربنا وحده شهيد او تادبت خالص وبعت لي ورقه كده ومهذبه جدا وبتقول لي فيها يا ريت حضرتك بس يعني تاخد بالك من كذا عشان خدت بالي كذا كذا والله انت حبيبي و... وانت فعلا لا بتتنطط عليا ولا انت شايف نفسك ابدا خيركم والله ما فيش اي حاجه غير ان المؤمن اخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه فكاتب لي فيها ايه يا ريت حضرتك بس يعني ما تعملش كذا امسك الورقه بقى الحق الحق واحد طالع لي في- طالع لي من تحت الارض يقول لي ما تعملش مش عارف ايه انت يا ابني اتربيت فين انت رحت فين يا ابني انت واخد بالك انت اه شايف نفسه قوي بقى ان هو كذا اخذته العزه بالاثم فحسبه جهنم انما اقول اه والله لعلك جبت التايهه يمكن خد بالك في المعاني دي وصلت فخمسه عندك كبر ولا ايه اخبارك سته السخريه عشان ده وقتها والسخرية دي بقى بالذات بعد ظهور هذه البرامج الساخرة وبالذات مع ظهور الفيس وتويتر و- وال هذه ال- التكنولوجيا الحديثة وشيوعها بين الناس ولا رقيب ولا مربي ولا متعقب فبقى عادي جدا انه يشيع بين الناس لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم إنه ربنا سبحانه وتعالى لما وصف أولئك الساخرين الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون حطها في وصفات أهل النفاق اللي واخدينها إيه هزار وواخدينها سخرية وفاهمين إن العملية تمشي كده السخرية إن دلت على شيء تدل على واحد إعجاب بالنفس لأنك اللي بتسخر منه حاجة من اتنين يا هو أحسن منك يا أنت أحسن منه أكيد اللي هتسخر منه أنت شايفه أقل منك شايفه أنه في مشاكل فعشان كده واخدها سخرية وليس من الصحيح كما يتبادر عند بعض الناس انه اللي يسخر منا نسخر منه اللي يته- يهزقنا نهزقه اللي يمشيها كده نعامله من نفس الكاس والجزاء من جنس العمل ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون ليس صحيحا وقلت الكلام ده قبل كده يا جماعة معنى الآية إن تستجهلون ده هو الحكايه كانت في إيه؟ في قصه سيدنا نوح لما كان بيعدي عليه القوم فيبص يلاقوه بيبني سفينه مش في البحر او جنب الشط لا في عرض الصحراء فقاعد بيبني سفينه الحق بيعمل ايه بيبني في الصحراء فقال لهم ايه قاعدين بيسخروا منه فقال ان تسخروا منا اي ان تستجهلون يعني إيه تستجهلون يعني احنا جهله واحنا ما عندناش عقل احنا مجانين ان تستجهلون فانا نستجهلكم بكرة تعرفوا مين الجاهل ومين اللي عنده العلم بكرة تعرفوا مين العاقل ومين المجنون ادي المعنى مش المعنى لو قلت كلمة هنردها لكم يعني لو هزأتونا هنهزأكم هذا ليس من وصف أهل الإيمان هذا ليس من خلق الإسلام وراجعوا الكلام ده في تفسير القرطبي بالنص راجعوه عشان المصادر عشان بعد كده لما حد يجي يتكلم ونقول له يا جماعة ما ينفعش تسخر من حد ما ينفعش ايما كان الحد ده ظالم كذا كذا دي مش لغة مسلمين لغة السخرية دي لغة الكاريكاتير دي دي مش لغة مسلمين لا لا ده نقد ده مش المطلوب منه دي اسلوب فيه كذا وكذا لا ما يشخصنش هتعمل كاريكاتير كده في الهوا ما مش باشخاص ماشي اعمل زي ما انت عايز عايز توصل رساله بس بشكل معين ماشي لكن ما تجيبش اشخاص ليه ما تجيبش اشخاص لان النبي علمنا صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام ما تشخصنش الحاجه ما تقوليش فلان ده كذا شفت شكله عامل ازاي فين الادله على الكلام ده بدل الدليل عشرة خد عندك لما جاءت عائشه رضي الله عنها وقالت حسبك من صفية هكذا قالت ايه قالت لا قصيرة قالت له حسبك من صفية هكذا يعني عاجبك فيها ايه ودي غيرة النساء وغيرة النساء يغفر لها ذلك احيانا كثيرة بسبب ان ده شيء المرأة مجبولة عليه انها العاطفة عندها زيادة شوية وعندنا برضو دليل على ليه بيغفر لها مثل ذلك تعرف ان السيدة عائشة قالت كلمة ظاهرها الكفر وغفرها الله لها كلمة ظاهرها الكفر آه لما أنزل الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ربنا بيربي أزواج النبي فبيقول للنبي إيه اللي أنت عايز منهم تطلقوا طلقوا واللي عايز تبقيها ابقيها من تشاء قالت أرى ربك يسعى في هواك الشراح بيقولوا ظاهرها لولا أنها بنت الصديق ولولا أنها قالتها غيره ولولا أنها قالتها حبا في النبي صلى الله عليه وسلم كانت الكلمة دي ما تتغفرش يعني ايه أرى ربك يسعى في هواك ايه ده ينفع اه بس هي عملتها كده فهي نفس القصة قالت له حسبك من صفية هكذا يا عم قصيرة عاجبك فيها ايه قال لقد قلت كلمة لو مزجت بها ماء البحر لو مزج بها ماء البحر لمزجتها يعكرت لو جبنا مية بحر والكلمة دي نزلت فيها تعكره تنجسه يبقى بايه اهو يبقى ما ينفعش ان انا اسخر من حد ايه تاني لما سيدنا ابن مسعود سيدنا ابن مسعود كان اسود زبيبه عارف يعني اسود زبيبه يعني اللي هو بيقولوا عليه اسود زنجي يعني اسود بلاك اسود كان شديد السمره وشديد النحافه حتى ان رجليه كانوا شكلهم يعني يضحك فطلع على النخله او على الشجره قدام الصحابه فكله ضحك النبي بقى ما عداش الموقف ده بتضحكوا على ايه انت قالوا له اما ترى من دقه ساقيه طب قول لي بالله عليك اهو هو شكله رجليه شكلهم يضحكوا صراحه يعني مفيش مشكله اما ترى من دقه ساقيه قال لهما اثقل في الميزان من جبل احد ما عدهاش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ما ينفعش تسخر من حد لا ينفع تسخر منه لفقره لجهله آه لابس لبس مش حلو آه بيتكلم بص بص بيتكلم ازاي وتضحك عليه ما بعرفش يكون كلمتين على بعض بص بص طريقته في الكلام لو عملت كده يوشك ان تبتلى بها قالوا كده جزاء وفاق سنة ربنا في الكون ما تسخر من أحد حتى ترد لك عاجلا غير آجل مرة سمعت الشيخ الشعراوي بيقول وانا صغير في الكتاب فايه جابوا الشيخ بدا ايه يسمع فواحد راح جاي ايه قال له يا ابني سمع سوره مريم فالولد راح قال له ايه كهيعص ما قالش كاف ها يا عين صاد فايه الولد وكله ضحك بقى كويس بيقول ما عدتش عليا الا وبعد حين جه الشيخ وقال لي يا ابني سمع سوره الشورى قلت له حميم عسق قال لي تردت لي انا انا ضحكت ساعتها وتردت لي بعديها على طول على ان هي هي بس لما جه قال لك ايه حميم مشيت انما عسق انا مش فاهم ايه بس هي عسق مش عين سين قاف هتسخر هيتسخر منك اللي هتسخر منه هيسخر منك او ربنا هيسلط اللي هيسخر منك وهيتريق عليك جزاء وفاق انت بقى عندك اسلوب السخريه ده سبعه برضو من افات العصر قوي تصنيف الناس التنابز بالالقاب هم؟ ده ايه ده تبع مش عارف كذا زي التصنيفات بتاعتنا دي اخواني وسلفي وتبليغي وجهادي و- وتبع مش عارف ايه ول- إيه التصنيفات دي وبقى لمزه بذلك يا كذا ها يا كذا كذا دي بقى زي ما انت عايز بقى انت تبع مين اللي هو ايه يعني الكلمه دي تبقى سبه يا كذا اي بقى كذا من الكذهات اللي هي شغاله زي الفل دي هذا تنابز بالالقاب او ايه نطلع ايه آه اسم كده تريقه برضه ماشي ونطلعه على فلان وكل بقى شويه نقول له ايه ونروح رامينه بالكلمه دي وكتيره جدا وشائعه جدا تروح ايه مطلع وتنبذه بهذا اللقب طلعنا عليه ان هو ايه اي حاجه اي حاجه العبيط فلان مثلا اللي مش عارف ايه فلان وكل شويه بقى كذا اهو اهو اهو اه هذا تنابز والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن لذلك بل جاء في كتاب ربنا ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان اوعى اوعى ترمي واحد بكده اوعى تتهم واحد بما ليس لك من الأخطاء الشائعة جدا المنافق فلان بص النفاق طب النفاق ده تعريفه هم؟ من أبطن الكفر وأظهر الإسلام احنا بنشتغل على اللي جوه ولا على اللي بره حضرتك تعرف اللي جواك حضرتك امير القلوب حضرتك تعرف نوايا الناس ما هي باينه اهي طب هات لي كده من السنه ها هات لي من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم على انه كانوا بين ظهرانيهم عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين والنبي كان بيقول المنافق المنافق كان بيحصل كده امال يعني الصحابه كان الواحد منهم يقول نافق حنظله وابو بكر يقول له اه والله وانا كمان وحذيفه بن اليمان ماسك الاسامي وسيدنا عمر يقول له او سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين يبقى خايف على نفسه من النفاق فاللي خايف على نفسه من النفاق كان بيمشي على الناس يقول له المنافق اهو منافق الخبيث اعداء الدين كان بيعمل كده ما ينفعش ترمي حد بالنفاق مش شغلتك لان تعريف النفاق ده معناه ان حضرتك عرفت ما في القلوب يا شيخ ما هو ولا تعرفنهم اهو ما ينفعش ترميه بالنفاق اصل انت وانت بترميه بالنفاق انت مش فاهم خطوره الكلام ده ده الدرك الاسفل من النار ما ينفعش وما ينفعش تبقى كده تنبذه بذلك وتقول المنافق الفاسق ما تعملش كده مش شغلك ما تحكمش على حد احكم على نفسك طلع في نفسك اللي انت عايزه تمانية الغيبة اه اه بص انا قلت اه بقى بعديها قد ايه دي الغيبة سيرة الناس اه النبي بيقول صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك اخاك بما يكره قول لي بقى لما بتجيب سيرة الناس ايا ما كان الناس بتتكلم ازاي بتجيب في سيره الناس وتبتدي تقول فلان وعلان وسلان وحصل وجرى وعمل وكذا وتبتدي تتكلم عليه كلام لو سمعوا ما يرضاهوش بتجيب في سيرة حد ايا ما كان هذا الحد وبالذات لو حد برضه دسلك على طرف بتبتدي بقى على طول اذا خصم فجر مم. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره لا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه الغيبة دي العلماء قال لك ست حاجات ما تبقاش غيبة عشان بقى بالمرة ناخدها كده في فقه الأمر ست حاجات ما تبقاش غيبة ولو أنا وأنت أهو لو فهمتها كويس هتكتشف ان احنا بنقع في غيبة ربنا يعافينا وإياكم قالوا والقدح ليس بغيبة في ستة ست حاجات اهو بيتين شعر كده طلبة العلم اللي قاعدين يحفظوهم عشان يبقوا فاكرين كويس والناس برضو حبايبنا كلهم الحاضرين والقدح يعني لما تجيب في سيرة حد ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهرا فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره فاهمين حاجة؟ قولوا لا بس كده صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اعمل على طول كده تجديد للنشاط صلي على النبي صلى الله عليه وسلم ايه الست حاجات دول واحد دلوقتي آه واحد آه كلمة الواحد ماشي واحدة ست جوزها ضربها فقدت بعضها وراحت قدمت فيه لأهله أو راحت عملت فيه محضر المهم رفعت الأمر إلى من يلي الأمر متظلمة فلان خد فلوسي فلان شتمني فلان ضربني الكلام ده هو يحبه يعني واحد بيتهمني بانه حر... ان انا حرامي واحد بيتهم واحد بانه هو آه مثلا آه سفاك الدماء باي حاجه ده كلام قطح ماشي بس دي اسمها ايه مظلمه فينفع يروح يقول ينفع متظلم ادي واحد اتنين عندنا واحد آه راجل مثلا ضرير ضرير فقلت لك محمد جه قلت محمد مين محمد محمد مين يا جدع محمد محمد مين يا عم ما في في الجامعه هو 20 محمد مين محمد قلت لك محمد الضرير الكلمه دي الضرير الاعمى انا مش قصدي فيها ايه ان انا بشتمه لا لا انا قصدي ايه اعرفه آه معلش اللي هو بيعرج كلمه كده الاعرج مش قصدي ايه ان انا برضه اسخر منه انا بس بعرفه اللي هو الناس عارفاه بالصفه دي تمام اسمك ايه ده بقى اسمه معرف فده برضه مش غيبه ثلاثة دلوقتي واحد متقدم لواحدة والواحدة دي كان ليها يعني بعض السوابق اللي عارفها الشخص ده فجه واحد بيقول له ايه رأيك انا هتقدم لفلانة فراح قال له بص يعني دي شهادة امام الله عز وجل اللي اعرفه واحد اتنين تلاتة يعني انا بحذرك ده قدام ربنا والله ولا بالعكس وربنا يتوب عليها وان شاء الله تكون بقت احسن بس ده اللي اعرفه طب دلوقتي الكلام ده فتنه بقى وبتاع طب ليه تجيب في سيرتها ما تخلي يعني امورها تمشي وعدلها الموضوع قال لك لا ده رقم ثلاثة محذري بيحذر من حاجة فممكن يجي يقول من هذا الباب بس ملوش فيها خالص يعني ايه مش ممكن يكون هو بيحذر عشان يبوظ الجوازه دي عشان هو اصلا بينه وبينها خصومه فبايه بيكيد فده لا ده مش تحذير ده دي غيبه ويعني ام الغيبه كمان مش يعني حاجه بقى كده ده اساس الغيبه طيب ادي ثلاثه اربعه مجاهرا فسقا يعني هو واحد معروف بانه سباب هو على طول على طول ايه السباب ده الشتيمه دي على لسانه على طول فقلنا عليه كده بصراحة لسانه كذا لسانه مش حلو لسانه كذا الكلمة دي هو معروف انه على طول يلعن كذا ويعمل كذا على طول لس لعان لو انت وصفته بهذا الوصف هو مجاهر به يجاهر به دي تبقى غيبة قال لك لا مش غيبة بس برضه ما تستخدمهاش بانك كل شوية تقول له يا سباب يا لعان يا مش عارف ايه ما احنا هنخش بقى في السخرية لا احنا قصدي ايه ان انت لما تيجي تقول وس- وفلان يسب كذا ويصنع كذا وثم كده مثلا ماشي دي مش غيبة يبقى ايه مجاهرا فسقا خامس حاجة مستفتن ايه المستفتي دي جاءت هند بنت عتبة زوج ابي سفيان رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلموا وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح أخذ من فلوسه من وراه ينفع آه خدي على قدر الحاجة بس قالت له أبو سفيان جوزي جوزي بخيل قوي الكلمة دي لو أبو سفيان سمعها هت- هيزعل بس هي بتستفتي هو والله ماسك ايده قوي قوي قوي قوي علينا واحنا بنحتاج اخد ولا ما اخدش خدي على قدر الضروره يبقى هي دي كانت بت ايه بتستفتي طيب دخل لنا واحد دلوقتي قال لنا في جماعه بلطجيه واقفين في الحته دي ارجوكوا يا جماعه حد ي- يجي ينقذنا لحسن في ناس مش عارفه ايه الناس دي ربنا يعلم بيها دول كذا وبدا ايه شاط فيهم طلب الاعانه في ازاله منكري فهو عشان في منكر عايز يتزال فراح قال ايه الناس دي ظلمه الناس دي كذا الناس دي كذا الكلام ده برضو قطح دي غيبه لا مش غيبه فهمتوا ادي الست حاجات لما تفكر فيهم هتلاقي الناس بتعمل شماعات وتقول لك لا انا مش غيبه وهي غيبه والنساء بقى بالذات ما عرفتيش مش فلانه اتطلقت مش عايزين نجيب في سيره حد بس هي ربنا يعلم بيها بقى كانت طول عمرها كذا كذا كذا اللهم لا غيبه صلى الله عز وجل اي كده اللهم لا غيبه لا والله غيبه ايه ده انت عكتيها خالص انا كنتش عايز اجيب سيره حد والله بس هو اللي حصل بقى انه كذا كذا كذا استغفر الله استغفر الله بس ما بس تبقي خدي بالك يعني ادي كده ده غيبه دي وش يعني اصلي مش تايواني غيبه غيبه يعني غيبه من النوعيه اللي صح آه، ياباني ادي ايه الغيبه تسعه النميمه بقى النبي صلى الله عليه وسلم اقول لكم لطيفه عليها كده بسرعه النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه لا يدخل الجنه قتات قتات فالقت في اللغه العلف بتاع الدواب كويس فواحد سمع الكلمتين دول عالم من العلماء قال ايه لا يدخل الجنة قتات قال تبت إلى الله فهم ايه ان قتات انه شغال في العلف وانا شغال في القصة دي والله لا أبيعه أبدا قال لهم يا عم لا قتات مش معناها كده قتات أي نمام القتات اللي هو مين النمام مين النمام أنا مش عايز أقول لك بس أنت حبيبي وانت عارف عشان العيش والملح مش عشان حاجة تانية بس انا كنت قاعد قاعدة صراحة يعني واتذكرت فيها وفلان اللي انت فاهمه كذا لا صراحة يعني يعني خد بالك هو قال عليك كذا كذا كذا كذا بس تلاقيه مش قصده ولا حاجة بس هو كان بيقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا واخد بالك وقال كذا وقال كذا وقال كذا وقال كذا وانت متبهدل صراحة يعني بس انت مش واخد بالك ها ده ايه ده بقى أفسد ذات البين أصلا واتفرج بقى على الكلام ده برضو في ما بين النساء إيه الشغل بقى أنت عارفة حماتك حماتك أما بتمشي من هنا يا نهار أبيض بتقول عليكي كلام ما أنا عارفاها أنا فاهمة أنا مش عايز أسكت أنا والله ما كنت عايز أتكلم ولعت الدنيا نار ولعت الدنيا نار بس كده اللي بيمشي بالكلمتين يروح رايح عند ده يروح قايل له كلمتين ويروح رايح عند ده يقول له كلمتين والله بحبك انا بس من حبي فيك و... والعيش والملح بس حصل وحصل وحصل وحصل وحصل خد بالك بس انا ب... من باب التحذير من باب بس ان انت تاخد بالك مش حاجه تانية والله اه النبي صلى الله عليه وسلم يقول هي الحالقه افساد ذات البين ان انت تبقى ايه المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيب النبي قال إن دول من أهل النار والعياذ بالله مين بقى المفرقون بين بين الأحبة تروح لده بكلمة وده بكلمة بدل ما تعمل العكس اللي هو إصلاح ذات البين اللي أنت ممكن تكذب فيها يا راجل أنا زعلان قوي من فلان ليه ده ما عمره ما قعد قعدة إلا وجابك بأحسن حاجة طول عمره يقول عليك إن أنت راجل طيب وابن حلال و- والعشرة والكذا والك- ويقعد بقى يتكلم في كلام هو ما حصلش بس إيه بالله عليك قال كده آه آه، فاكر إن مش كذا وكذا وكذا وهو- وتقعد تعمل له إيه الموضوع كده تصلح ذات البين مش تعمل العكس ده ممكن يفسد ذات البين بكذب يعني عكها بقى خالص رحلها نهائي يروح كاذب الكذبه ويبتدي يقول له يقول له قال عليك وقال عليك بتهيألي كده كان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا انا كده ادون وديها بقى خلصت ولعت فدول ايه دول قال الحالقه تحلق الدين الدين ايه ما بقاش فيه فيه خلاص اتحلق ما بقاش فيه هذه النميمه عشرة خلينا النهارده 10 بس كده على المشي احنا كان عندنا حاجه و30 بس يعني خدوهم واحده واحده عشان ما يبقوش وش برضو كده عشان مش في وشنا كده على طول بالراحه علينا سماع كلام الناس بعضهم ببعض وقبول ذلك دون تمحيص اللي هو ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ودي بتحصل كتير قوي بقى انه ايه واحد ممكن يجي يقول لي آه انا كنت عايز اشتكي لك ده في واحد من اخوانك آه عمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وخدتها انت كده منه ولا تثبت ولا رجعت للشخص واعتبرت ان دي ك- خلاص كيف وقد قيل وانتهينا ورحت واخدها كده وبدات تتعامل مع الشخص ده من غير بينه ما جابش بينه بس الناس قالت الناس قالت طب الناس قالت هي كون الناس قالت طب ما هو ممكن الناس دي تجتمع على ضلال وتبتدي بقى تلاقي الناس دي يعني ضاعت امورهم تماما بسبب الاشاعات والشيء كذا تعرف فلان الفلاني ده حرامي ونصاب وبياكل اموال الناس بالباطل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل وبيعمل الراجل لبسها وفلان آه، وانت رحت قايل اوعى خد بالك فلان فلان حرامي وبياكل اموال الناس بالباطل و- و- و- و- و- يا خلاص كده وانت كل الكلام ده مصدرها من واحد ممكن تكون دخلت على النت وطبعا النت ده زي ما المشايخ بيقول لقيط مين بقى اللي كاتب مين ده حتى لو الراجل فلان الفلاني انت تعرف فلان ده ثقة ولا فلان ده اصلا منتحل وعامل نفسه انه محمد وهو فلان ممكن يكون كذا ممكن يسمي نفسه باسم غير الاسم ويبقى يعمل نفسه مسلم وهو مش مسلم ممكن حاجات قد كده ماشي وبعدين انت رحت انت خدت الخبر انا شفته والله مكتوب على الفيس يا سلام الفيس ده ما شاء الله إن جاءكم آه، الفيس بنبأ ماله ده ها فاخدتها من مكتوبه على النت والله الناس على النت تلاقي كل الاشاعات اساسها كده فلان الفلاني عمل كذا وكذا وكذا وكذا وهو بس حد يطلعها واحنا اساتذه في نشر الاشاعات اساتذه اساتذه الاعلام يطلع اي خبر وبعدين بقى لما يكذب كل سنه وانت طيب تكون الموضوع اصلا شاع وبقى انتشر انتشار النار في الهشيم وخلصنا عقبال ما تلم الموضوع ودي اصعب شيء في مجتمعنا يقول لك انت عايز تجيب اي واحد الارض ها اشاعه في حاجتين اجيبه الارض بكره الفلوس والحريم تجيبه بكره ايه اطلع كده اكتب على موقع من المواقع آه، آه، ذكر مصدر موثوق فيه اي حاجه آه، جاءنا النبأ التالي اي حاجه بقى اعمل اي خ- قصه كده آه، ذكرت وكاله آه، مش عارف ايه اللي هي مش موجوده اصلا بس المهم يعني آه، ذكر في الجزيره آه، على قناه مش عارف ايه ومحدش شاف ومحدش بيشوف وكله بيخش على ايه ايه ده ده, ده واحد يقول لك انا شفتها بعيني وهي ما طلعتش اصلا وا- شفتها طلعت في الجزيره في النشره بتاعت الساعه كذا وهو ما فيش اي حاجه حصلت بس هو لازم ايه الفيلم يتعمل وغايه ما توصل لاصل الموضوع تلاقي ايه هوا بس طلع كده اشاعه وقول فيها ان مثلا حصل كذا كذا كذا كذا كذا وحاجه تكون فيها فضيحه ها فلان الفلاني اتجوز رقاصه يا نهار ابيض اه اه صدقني حصل كذا عملوها مره قريب قال لك آه، فلان الفلاني ده الشيخ فلان الفلاني ده متجوز كذا اثبت بقى العكس الناس عقبال ين... عقبال ما ت... تهضمها اعوذ بالله هو كده تجار الدين اللي خلصنا بقى عقبال ما تقعد ايه عقبال بقى ما تلم الموضوع وترجع لاصله آه كذبوه بعد مش عارف حصل كل سنه وانت طيب بعد ما كان خلاص الراجل اتبعزق بكرامه الارض خلاص اعمل بس كده المفروض شوف بقى القران بيقول ايه لولا اذ سمعتموه ها ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا لعلها مسك الختام عشان نتربى بقى على المعاني الحلوة دي شوفوا الموقف ده في حادثة الإفك هم؟ دلوقتي في ناس وبرضه دي نفس المشكلة طلعت إشاعة صفوان بن المعطل رجع مع السيدة عائشة وكانوا ساعتين كده محدش لقاهم خالص محدش شاف حاجة محدش تبين حاجة مفيش أي مشكلة بس بصوا لقوا إيه صفوان بن المعطل جاي وشادد الجمل بتاع السيدة عائشة وماشي ها حاطط الجمل بتاعه وحاططها وماشي بيها وبقى لهم ساعتين بيعملوا ايه ده حصل بينهم اعوذ بالله وشاعت وانتشرت واربعين ليله اهل المدينه بينهم وبين بعض بس اوعى تقول لحد حصل كده كده كده اوعى كذا وانتشرت ووقع في المشكله دي مين بقى اخت السيده زينب زينب بنت جحش اللي هي ام المؤمنين اللي السيده عائشه بتقول فيها كانت التي تساميني يعني اللي ايه راس براسها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كلنا عارفين رقم واحد عند النبي صلى الله عليه وسلم من احب الناس اليك قال عائشة مين رقم اتنين وراها على طول زينب وكانت من أجمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت قرشية وحسيبة فكويس قوي بص الموقف بقى حمنة أختها أخت زينب اسمها حمنة لما حصل الموضوع ده والناس اتكلمت هي بقى مسكت في الموضوع وقالت ايه عائشة كذا وخاضت في الموضوع موضوع الإفك فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع راح لزينب وحس بالنبي احساس الزوج وحس بقلب النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم وهو بيتقطع على عائشه ومش قادر دخل لها عائشه عندها حمى فمش قادر يخش يقول لها عملت كده حصل كده مش قادر يقول لها حاجه مراعي شوف النبي الحنين شوف النبي صلى الله عليه وسلم مراعي انها على انه في مصيبه بتتقال ولازم النهارده هو كرجل وهو كنبي لازم يستوثق ده عرض النبي صلى الله عليه وسلم فيخش يلاقيها عيانه فيقول لها كيف تيكم مش قادر يتكلم مش قادر يراجعها فراح لمين راح لزوجته رقم اتنين بقى في الترتيب كلم مين زينب فقال ما علمتي عرف لان حمنا عرف بتقول فبالتالي زينب وصل لها وطالما كده يبقى الخبر عند زينب فراح رايح ما راحش الحمنه راح سأل زينب قال ما علمت اسمع قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا شفت دي يجي يقول لك ايه عارف دول كذا, كذا اي حد بقى اي حد على على اي حد تقول له ايه احمي سمعي مش عايز اسمع وبصري مش عايز اشوف يا عم اهو فيديو كليب بالصوت والصوره فضايح فلان الفلاني احمي سمعي وبصري دي متركبه يا عم مش متركبه حتى لو مش متركبه احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا فكانت عائشه تكبرها تقول منعها الورع يعني احنا كنساء كانت الفرصه اهي رقم واحد عائشة والفرصة سانحة دلوقتي عائشة هتتشال والنبي جاي يسألها يقول لها ايه اخبار عائشة تقول له ايه ما كنتش عايز اقول لك بس يعني هو انا كنت شاكه في الكلام ده بقالي كتير جدا بس ما حبيتش اقول لك عشان هتقول لي ان انت انت اصلك ده شغل ضراير وما رضيتش اقول ما ممكن تعمل كده والفرصه سانحه عشان تخلص على عائشه وتتشال عائشه من القايمه وتبقى هي رقم واحد لكن قالت احمي سمعي وبصري ما علمت الا خيرا قول لي بقى لما تسمع ان النهارده لو دخلت كده على النت ودخلت على اي محرك بحث دخلت على جوجل وكتبت كلمه فضيحه شوف بقى الناس قد ايه على كلمه فضيحه دي ملايين الملايين اكتب بس كده اي جرنان اصفر اي اعلام فاسد يكتب لك ايه فضيحه فلان الفلاني وعقبال بقى ما ت- ايه تصدق صح ولا ما صح ومش عارف ايه فضيحه كذا الناس تجري على طول تشتري يا راجل يا مسلم يا مسلمه ده احنا كلنا عيوب ده انت لو الناس عرفت كل اسرارك ما كانش حد هيبص في وشك بتجري على الفضايح ليه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو في جوف بيته يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عورة أخيه المسلم أوشك الله أن يتتبع عورته اللي بيتتبع الفضايح هيتفضح اللي بيخون هيتخان اللي بيغتاب هيغتاب عليه كما تدين تدان أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك خدنا النهاردة كده عشر مظاهر من مظاهر سوء الأخلاق إيه المطلوب احنا مش بنقيم الحجة على نفسينا مش بنقعد ايه نضحك ونقول الحق صح السخرية دي منتشرة جدا في ناس ليها طريقة كده صعبة قوي في تلقي العلم بيسموها في علم النفس الحيل النفسية حيلة بتعمل ايه وانت قاعد كده آه اللي بيسخروا اه باسم يوسف بقى وال لا حول ولا قوه الا بالله واللي بيغتابوا اه فلان بقى والجرنان الاصفر اللي واللي بينام اه فلان اللي فلاني آه، اللي هو ايه بره الشر بره وبعيد الشر بره وبعيد ما عندهاش الكلام ده خالص احنا ناس آه، براء اوعى تعمل كده اوعى تعمل اللي بيقول عليه الاسقاط الخارجي يعني ايه لما تيجي اقول لك والناس النهارده تقول لي اه والله ده الناس حاجه صعبه قوي الناس دي كذا والناس دي. يا عم من قال هلك الناس فهو اهلكهم يا عم انت من الناس اللي انت بتتكلم عليهم دول انت منهم ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم فلما اجي اقول لك الكلام ده اقعد بينك وبين نفسك وقول اه صح بل الانسان على نفسه بصيره برضه صح انا لساني ساعات كتير بيفلت طب الغيبه دي ايه حكمها يا شيخ كبيره من الكبائر يا نهار ابيض يعني ايه يا شيخ يعني الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اكتنبت الكبائر لو بتعمل حاجة من دول ما ي- تغفر لكش الذنوب يعني إيه يا شيخ يعني إن تكتر- تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم لو بطلت كبائر خلاص الصغائر اتمحت الحمد لله اه يعني دي كبيرة اه لا والله انا هحلف على نفسي من اللحظة دي والله ما اجيب في سيرة حد بص يا عم ولا اقعد في, س- في مجلس في سيرة حد المجالس دي احمي سمعي وبصري هرفع الشعار ده ده الواجب العملي بتاع الاسبوع ده الواجب العملي لغايه ما نتقابل الجمعه الجايه ان شاء الله كل ما الشيطان يستفزك تقول ايه احمي سمعي وبصري تفتح الايه ال- البرنامج التوك شو ولا اي بتاع وفلان وعلان احمي سمعي وبصري بقى هتقفل التلفزيون مش هتتفرج على حاجه خالص لانه طول النهار والليل كلام كده احمي سمعي وبصري يا عم انا مالي والجماعه اللي مش عارف ايه والبتاعت ايه واللي بيخربوا البلد واللي بيصلحوا البلد واللي بيعملوا في البلد يا عم طهر قلبك طهر قلبك قال صلى الله عليه وسلم لا يستقيم ايمان العبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه فاول الطريق امسك عليك لسانك اسال الله عز وجل ان يتقبل منا ومنكم وان ياخذ بايدينا وايديكم اليه اخذ الكرام عليه انه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم